بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الانتكاس بسبب التسوق الوهمي أو انتكاس الوهم لا يخفى إن في أزمنة الاستضعاف أو ال- الوقت اللي بتكثر فيه الفتن بيكثر فيه ترك الطريق ويحتاج أهل الإيمان إلى أن يصبروا بعضهم كما قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يعني لا يخفى أن كما أن النفاق يظهر في المدينة في أوقات القوة فإن الانتكاس يظهر في أو ظهر في مكة وجاء التحذير منه كثيرا في مكة بسبب كثرة الفتن من أنواع الانتكاس أو الانقلاب انقلاب على عقبيه مسألة إن إحنا, إن إحنا أحيانا بيبقى عندنا تصورات مثالية أو وهمية صور ذهنية موجودة نوع من التصورات بيدخل في قلوبنا على إثر التفاعل مع قضايا الدين طبعا الطرح الديني العالي النماذج العالية تناول نماذج علو الهمة في الطرح في غياب السيرة وغياب الواقع والصورة الواقعية الحياتية العامة في ضوء الشرع كثرة الكلام في قضايا الأمة والدولة دون تفهيم للناس لسنن الله سبحانه وتعالى في التدرج والبناء وسنن التغيير العام والخاص نوع من التضخم بيحصل على اساس تعرض للمعرض الدعوي الخطير الموجود سواء العلمي او التربوي واشبه بمعارض السلع الموجود بين شيوخ العالم ودعاته على على تويتر وتليجرام وفيسبوك ومواقع التواصل بيخلي مستوى المقارنات عالي نقد عالي مع ان غالب هذه الاشياء وال عبارة عن يعني بتبقى اطلاع عابر واحد بيقلب في صفحة فلان أو بي أو بيقلب في صفحة علان لكن هي مع أنها اطلاعات لا تتسم بالرسوخ العلمي من عند المتلقي اللي بيفر في مقال من فلان لفلان لفلان لكن هذا المعرض الخطير اللي بيعرض كثير من من الدعاة والعلماء بجانب بعضهم البعض جعل بقى فيه مساحة كبيرة لسعة الأفق والوعي الوهمي الموجود عند الكثير من الناس بقى أفق الناس بقى واسع جدا بقى تصوراتها عالية جدا بقت مساحة أفكارها أعلى كتير من واقعها وأعلى كتير من إمكاناتها وأعلى كتير من الواقع طبعا ده ما بيتسمش بالإحاطة العلمية ولا بالرسوخ العلمي ولا حتى في مسألة واحدة لكن بيبقى كثرة المسائل جنب بعضها البعض وكثرة الشيوخ جنب بعضها البعض بجانب بعضها البعض وكثرة الطرح واختلاف الطرح ده كله بيولد نوع من المثالية والرفاهية والإحساس بالعلو بسبب أيضا كثرة الاطلاع على أخطاء فلان ونقد فلان لعلان من وراء شاشات أو من وراء المفاتيح لوحة المفاتيح غياب الكثير من بيئات الدين التربوية والعلمية والدعوية الطرح الأممي والمعرض المفتوح والنقد الكثير تناول الجزئيات دون الكليات الغياب الواضح للبيئات في كثير من المجتمعات من المجتمعات والتجيف المتعمد كل ده بدون قسط أساسي من العلم وعملي في تحقيق مفاهيم العبودية ودون وجود علم حقيقي قواعد الممكن والمتاح والأنسب والمفاسد والاستمرار والتفاوت البشري والبيئي وسنن التدرج وقواعد الدين العامة كل ده بيؤدي إلى نوع من التصورات عند الناس نوع من التصورات مثالي عن إقامة الدين عن العمل للدين بيؤدي إلى احتقار كثير من أعمال الدين إلى نوع تصغير وتهميش لكثير من الأدوار اللي هي حقيقة ممكنة لكثير من الشباب ممكنة بصورة واسعة جدا في تحقيق أنواع كبيرة من العبودية لكن كل الصور اللي أنا أو كل العوامل اللي أنا قلتها اللي اللي بتؤدي في الآخر إلى رسم صورة أشبه بالصورة الوهمية إن أنا مش هينفع أشتغل في الدين في عمل قليل انا مش هعمل عمل بسيط انا مش هعمل عمل ملوش قيمه انا مش هعمل عمل مش هيغير العالم انا عايز لما اعمل عمل يكون مغير انا عايز لما اعمل عمل يكون عمل كبير انا عايز النفع ده يكون عام نفع خطير الى غير ذلك من المصطلحات اللي كثر السماع وكثرت في الواقع اللي موجود عند الشباب وده بيؤدي الى نوع توقف توقف عن العمل للدين بسبب هذه التصورات الوهميه ما عادش في جماعة كبيرة ما عادش في مجتمع أقدر أشتغل فيه مش عارف أتعاون مع الناس ديت لأن في أخطاء كتير توقف عن التخصص في, في, في حاجة أي عمل من أعمال الدين أو أي علم من العلوم لأن أنا مش عايز أضيق واسع و و وشايف همتي أعلى من كده ومحب إن أنا أنطلق في كل الميادين ومحدش يقيدني ومحدش يقول لي ده صح وده غلط كل الافكار اللي, اللي انتوا بتتكلموا فيها في افكار التخصصيه والتركيز ملهاش قيمه انا عايز اعمل عمل للدين كبير عايز اعمل عمل للدين يسع طاقتي فتوقف عن العمل وتوقف عن التخصص توقف حتى عن الاعمال الصالحه لان الاعمال الصالحه هتعمل ايه احنا عايزين نعمل حاجه للدين تكون مغيره للناس صوره الدين كده مش هتتغير طبعا صاحبنا لما دخل عنده التصورات ديت اصبح شايف نفسه ان هو مش هينتج فتوقف عن العمل توقف توقفت عجله البناء لان الشيخ ده عنده اخطاء والشيخ ده عنده نقص والشيخ ده ما بيتكلمش في القضايا الموجوده اللي احنا محتاجينها دلوقتي توقف عن طلب العلم لان مفيش حد قدر يطلب عنده علم وطبعا لان الصوره بدل ما, ما طب حتى لو لو في نقص طب نكمل النقص إيه لا انا مش هقعد اكمل لوحدي طيب حضرتك عايز مين عشان تطلب عنده علم عايز مين عشان تتخصص معاه عايز مين عشان تبني معاه لا مفيش مفيش الشيخ طبعا الشيخ اللي انا بكلمك عنه ده اللي هي الصوره المثاليه الوهميه اللي ممكن مش موجوده الا في ذهن البعض ممكن لو جينا نطبقها على على اخر 700 سنه أو اخر 800 سنه مش موجوده اصلا طبعا توقف عن حضور الدروس العامه لان الشيخ ما بيتكلمش في كتير من المشاكل ولا المسائل اللي موجوده على الشبكه العنكبوتيه مش موجوده على النت مش موجوده على الترند مش موجود هو بي مش بي بيشتغل على الترندات الشيخ ما بيتكلمش في قضيه معينه انا محتاجه يتكلم فيها توقف عن العمل الخيري لان قضايا الامه اكبر من ان انا اطعم مسكين او ان انا ازور يتيم توقف عن الدعوه لان في شعارات كده لازم بتتقال كده اللي هو من تكلم عن التوحيد والامه تغتصب فقد خان طبعا اللي قال الكلام ده هو ما كانش قايله عشان الناس تتوقف عن العمل الديني انما كان قايله عشان همم الناس تعلو وادراك الاولويات يزداد لكن إذا هي بتستعمل في إيقاد التثبيط وإشعال الانتكاس توقف عن العمل التربوي لأن هو إيه العمل التربوي يعمل إيه يعني وما تفعل التربية في هذا الواقع الصعب توقف وتوقف وتوقف طبعا التوقف ده بعد فترة بيؤدي إلى سخرية من كل الأعمال الموجودة لأنها لا تستحق مجرد الالتفات إليها كلها أعمال صغيرة وأعمال فردية وأعمال بسيطة وأعمال أخطاء و أخطاء كثيرة جدا وأعمال ناقصة وبالتالي بعد كل هذه المقدمات بعد طول النقد تفاجأ إن بقى الكلام كثر والعمل قل والاحتقار لكل عمل ديني والسخرية من كل عامل للدين وبعد كده صاحبنا ترك الطريق ترك المسجد وصحبة المسجد مش عشان إن هما مش صحبة مسجد لكن عشان هما مش مثاليين عشان هم بيقدموش الدين الكامل لان هم مش اهل نصرة الدين فترك البيئة وترك العلم وترك الدعوة وترك العمل الخيري وترك العمل التربوي وترك العمل الصالح وطبعا تحت زعم التفكير الأممي والمثالية وإن الأعمال دي كلها ناقصة وبعد فترة بعد التوقف وبعد السخرية وبعد هذه المراحل ترك كل الدين قرر أن يكون أو يلازم النقد الفكري والمنهجي وهذه بعدها فترة فإذا بها سقوط في الكبائر وكبيرة وراء كبيرة فترك الطريق مطلقا اللي أنا بتكلم فيه دي صورة من الصور بتحصل بسبب الصورة الذهنية ان احنا وطبعا فيها مراحل يعني هو ما بيسكتش في الكبائر واقصد بالكبائر ترك الصلاه اقصد بالكبائر الاعراض عن الوحي أقصد بالكبائر تبني أفكار أعداء الله أقصد بالكبائر احتكار صور شرعية واضحة موجودة في الوحي المحتوى اللي أنا بقول عليه ده أنا مش بخاطب بيه كل الناس أنا بقول إن ده لفئة خاصة من الشباب عرف الدين تضلع من الوحي شرب من العلم جزء اشتعلت همته في نصرة الحق وإقامة الدين وتكونت عنده صورة من إقامة الحق والعمل للدين ثم توقف ليس لأنه لا يقدر ولكن لأن الواقع الذي يريد أن يعمل فيه ليس كما يحب فضيع الممكن في طلب المستحيل والعلاج يا جماعة لابد إن احنا نراعي سنن الله سبحانه وتعالى في التدرج الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو خالق أن يخلقها في لحظة حتى نتعلم أن لكل شيء مقدار ان الله سبحانه وتعالى علمنا التدريج النبي صلى الله عليه وسلم اقام الدعوه في 23 سنه و... و... والله سبحانه وتعالى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهمته وعزيمته ان هو يغير وجه العالم في لحظات لكن الله سبحانه وتعالى ارادها سنه سنه التدريج في التغيير العمل الممكن يا اخواننا لابد ان احنا نفهم العمل الممكن مش عمل مثالي انت مش مطالب انك تعمل العمل المثالي ياتي النبي وليس معه احد اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها لو انت مفيش قدامك غير هذه الفسيله افعلها ما تقولش وان هتعمل ايه الفسيله ديت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اذا الدنيا هت... خلاص ما عادش في الدنيا حاجه خالص ما تنتظرش اللي جاي افعل ما... ما المتاح افعل ما يمكن مفيش عمل في الدين اسمه عمل ملوش قيمه مفيش عمل في الدين اسمه عمل صغير مفيش عمل في الدين اسمه عمل لا ثواب له تحقيق العبودية والتربية على تحقيق العبودية مفيش حاجة في العبودية اسمها عمل قليل المرأة كانت بتقوم المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها كم من من اعمال بل, بل اقامه الدين اصلا هي عباره عن اعمال صغيره بجانب بعضها البعض بل غالب الدين سنن اصلا فبلاش نحتقر الاعمال الدينيه وبلاش نحتقر السنن بلاش نحتقر ادوارنا مفيش حاجه اسمها في الدين عمل قليل كل الاعمال في الدين لها قيمه لها قيمه عند الله سبحانه وتعالى لما سعد بن ابي وقاص لما كان رجل حميه القوم وكان رجل على راس الجيش فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم الغنائم فاعطى الرجل ثم اعطى لمجموعه من الناس فقال يا رسول الله هل يستوي هذا الرجل حاميه الجيش وهؤلاء الفقراء والضعفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بدعفائكم بإخلاصهم ودعائهم محدش يحتقر الدعاء محدش يحتقر الإخلاص محدش يحتقر عمل هؤلاء الذين يقومون على ثغور من ثغور الدين ربما لا يعلم عنهم أحد شيء أبو هريرة كان راجل علم الأمة كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أسلم على إيد الطفيل بن عمرو اللي محدش أصلا كتير من الناس مش عارفة مين طفيل بن عمرو الدوسي في أدوار كتير جدا في في الدين ممكن كتير جدا من الشباب يعملوها لكن مش ظاهرة مش مش معروفة معروفة الاستمرار يا جماعة من أهم الأعمال ومن أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى الله لا يغير الناس إلا بسنن واضحة السنن أن التغيير العام لا يكون إلا بالتغيير الخاص الواقع ده هو ما هو إلا انعكاس لنفوسنا إذا غيرنا نفوسنا الواقع هيتغير من حولنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم دي نفوسنا هو ده الواقع اللي تدل عليه نفوسنا ولابد ان احنا حقيقه نتغير نتغير نغير العلم نغير الجهل الى علم نغير الكسل الى عزيمه نغير البعد عن لا القرب من الله نغير ترك المنكر الى النهي عن منكر نغير الظلم العدل لابد ان نتغير وده اوله تغيير جوانا احنا النصر له مفاتيح النصر مفاتيحه مش الأحجام الكبيرة ولا الأعمال اللي يشار إليها بالبنان إنما مفاتيحه الذل لله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة النصر مفتاح الصبر إن, إن إحنا نصبر على أمر الله سبحانه وتعالى ونصبر على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى بلاش ان احنا نترك الطريق لاجل ان احنا عندنا صوره مثاليه مش موجوده ان انا مش قادر اشتغل الا في الواقع المثالي الواقع اللي فيه ناس نظيفه الواقع اللي فيه عمل كبير الواقع اللي فيه طريق مرسوم الواقع اللي فيه إيه إيه إيه كل حاجه واضحه فيه ده مش موجود خلينا نجتهد نعرف ايه امكانياتنا نقدر نعمل ايه نقدر نقدم ايه لدين ربنا وكل ميسر لما خلق له بلاش ننظر الى صور مثاليه وهميه حقيقه لو جيت تطبقها على اي واقع مش موجوده فخلينا ننظر الى امر الله سبحانه وتعالى ننظر الى مراد الله سبحانه وتعالى منا ونجتهد في تحقيق امر الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يعني كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت إخواننا على طاعته ويشرف قلوبنا على طاعته يا رب يستعملنا دائما في نصرة الدين قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم